السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح بنقف كل مرة مع شخصية من شخصيات القرآن سواء كانت شخصيات على سبيل الاقتداء نماذج البطولات الإيمانية والتعبدية وال... اللي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو الشخصيات المقابلة الشخصيات المذمومة الشخصيات اللي هي نماذج سوء وأمثلة سوء علينا أن نتقيها وأن نبتعد عن طريقها اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن نموذج طيب نموذج جميل نموذج حبيب النجار مؤمن سورة ياسين ونموذج الصدع بالحق والدلالة على الخير والحرص على الناس النهاردة إن شاء الله معانا نموذج مقابل نموذج على النقيض تماما نموذج من أسوأ النماذج التي ذكرت في التاريخ مش في القرآن بس نموذج لشخص أنا بعتبره الاسطمبة بتاعة نوعية من البشر بتغرهم النعمة ودي من أخطر الحاجات اللي في النعم لو ما اتفهمتش صح ساعات النعم ساعات الفضائل والإكرامات ممكن تفهم غلط تلاقي حتى بعض الناس يقول لك عض الايد اللي اتمدت له الكلام حتى في اطار النعم المتبادله بين الناس او المجاملات او الحاجات دي كلها بتبقى صعبه جدا ان انسان يجحد شيء او حاجه من الفضائل وجهت ليه وكان مقابلها اعراض او جحود او سوء معامله فما بالك لو كان الانعام والفضل ده من الله سبحانه وتعالى ويقابل مش بس بجحود يقابل بعلو وكفران ونفي نفي لحقيقة النعمة أصلا لا مفيش نعمة ولا حاجة ما حصلش ده ده من عندي أنا ده ده أنا اللي بفضلي بذكائي بعلمي بفهلوتي بشطارتي بأي حاجة من الحاجات اللي الناس بتعتبرها هي مرجع النعم أو مرجع الفضائل نموذج النهارده نموذج واحد غني جدا نموذج الغني المستكبر او الغني الجاحد او الغني الذي غره غناء لغايه ما اورده المهالك النموذج ده نموذج قارون قارون احد نماذج بني اسرائيل اللي هيتكرروا معانا كتير في السلسله دي سواء بشخصياتهم عامه يعني كلمه بني اسرائيل هتبقى ليها اكتر من حلقه او بنماذج من بني اسرائيل هيبقى معانا قارون في الحلقه دي ويمكن الحلقه الجايه لان قارون شخصيه ثريه جدا وفيها مسائل محتاجه تفصيل او شخصيه السامري او يعني شخصيات من بني اسرائيل تحديدا بيبقى لها مقام مهم جدا في الشخصيات القرآنية وانتم عارفين ان شخصيات بني إسرائيل من أكثر إن لم تكن الأكثر بالفعل هي الأكثر في الذكر والتكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى معانا قارون وملامح من شخصية قارون قارون كان من قوم موسى أول كلمة بتتقال إن قارون كان من قوم موسى زي ما اتعودنا احنا بناخد الشخصيات من القرآن بنحاول ان احنا نبعد بقدر المستطاع عن الاسرائيليات او عن الاثار الضعيفه وناخد الملامح من القران القران كل حرف كل كلمه كل معنى كل مرادف فيه هتلاقي ملامح توصف لك شخصيته كانك شايفها بعينيك فاول كلمه في القران في كلام عن قارون في سوره القصص ان قارون كان من قوم موسى من قوم موسى من بني اسرائيل كلام بين العلماء هل هو كان ابن عم موسى ولا عمه تفاصيل مش ده اللي يعنينا لكن يعنينا ان هو من قوم موسى طب ايه الفائده في ده ايه القيمه في ده خلي بالك من اللي جايه فبغى عليهم ده منهم وبغى عليهم ده باغي ومع ذلك وخلي بالك من النقطه او الملمح ده مهم قوي في اول حلقه ان اللي عمله قارون في بني اسرائيل السيف اللي استعمله قارون سيف الزينه وسيف البهرج وسيف الغنى وسيف انا بسميه سيف لانه عمل اثر صعب عمل جرح في نفوس بني اسرائيل اشد مما فعله فرعون شوف فرعون عمل ايه في بني اسرائيل استعبدهم واستحيا نساءهم وذبح ابنائهم وعمل فيهم فظائع اثر فرعون في بني اسرائيل ما كانش زي اثر قارون اثر قارون كان اخطر رغم انه منهم ورغم انه بغى عليهم يعني لما تشوف موقف قارون انه راجل باغي وتلاقي كلام العلماء برضه هم بيفسروا كلمه فبغى عليهم بعضهم قالوا انه كان بيساعد فرعون في استعبادهم انه كان ذراع من ذراعي السلطه عند فرعون ذراعي السلطه عند فرعون قارون وهامان ودايما بيجي ذكرهم مع بعض فرعون وقارون وهامان قارون ذراع المال هامان ذراع التخطيط والقوة يعني كان في ناس بتقول ان هو المخطط وكان في ناس بتقول ان هو المهندس وكان في ناس بتقول ان هو المسؤول ال- عن ال- عن التفاصيل بتاعه الدوله لكن قارون وهامان ذراعين من ذراع من ذراعي او ذراعي فرعون الرئيسيين في التعامل مع الناس قارون ذراع المال التعامل بين السلطه والمال فقارون اللي عمله كان اخطر من اللي عمله فرعون على اثر في نفس بني اسرائيل ليه انت شفت بني اسرائيل قالوا مره عن فرعون انه ذو حظ عظيم شفت مرة بني إسرائيل قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي فرعون شفت مرة بني إسرائيل غيروا حكمهم على الأشياء من خلال اللي عمله فرعون يعني مثلا شافوا إن فرعون ده حاجة جميلة وحاجة عظيمة ونفسنا نبقى زيها رغم إن فرعون بغى عليهم وقارون بغى بس الزينة بتاعت قارون عملت في بني إسرائيل ما لم يفعله قارون فتنتهم فتنتهم عن دينهم فتنتهم عن عقيدتهم عن فهمهم عن معيار تقييمهم للاشياء اللي المفروض يقدم فيه الدين المفروض الانسان لما يحكم على حاجه يحكم عليها من خلال الدين مش من خلال المظهر بني اسرائيل اتغير نظرتهم او خلاهم يحكموا على الاشياء من خلال مظهرها فقالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون زي ما هيجي دلوقتي لكن دي كانت نقطه مهمه في الاول عشان نبدا بقى الترتيب في الكلام القراني عن قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز وخلي بالك بين الاقتراب اقتران حاجتين جم مع بعض بغي وكنوز فالعلماء يقول لك يا ترى هو البغي ده هو اللي جاب الكنوز ولا الكنوز هي اللي سببت البغي ايا كان في اقتران يعني ايه في اقتران الظلم والمال بيقترنوا مع بعض فبغى عليهم واتيناه من الكنوز خلي بالك ثروه قارون ما كانتش ثروه طبيعيه نموذج زي ما بقولنا ان القران بيجيب نماذج نماذجيات حاجه يعني تقدر تخليها مسطره معيار تقيس عليه تخيل انسان اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه مش غنى عادي مش مال عادي ده المفاتيح المفاتح ها المفاتح ما بيعرفوش يشيلوها عصابه من الناس مجموعه من الرجاله مش قادرين يشيلوا مفاتيح الخزائن فما بالك بالخزائن مش ثراء عادي مش ثراء فاحش كلمه فاحش هتبقى قليله على هذا الثراء غنى رهيب المفاتح نفسها حتى ال- النقطه دي بالذات خلت الترجيح في مساله هما اختلفوا يا ترى قارون القصه بتاعته دي والخسف ده حصل في زمن ففي علماء قالوا ان ده حصل في زمن التيه اللي حصل ده كان في زمن التيه لما تاهوا بني اسرائيل في الصحراء الحقيقه الجمله دي تخليك تقول لا مش ممكن ده يكون حصل في زمن التيه مع اقترانه طبعا بفرعون كذا مره واقترانه بقارون وعقوبتهم مع بعض تخليك تقول لا ده كان موجود ايام فرعون لانه هيودي الخزائن دي ازاي في الصحراء والمفاتح وهي والدار الرهيبه اللي خسفت دي كل ده حصل امتى في التيه لا الحقيقه ان كان الثراء وتعاون مع فرعون في وضع معين يخليك تبص للنظره كده الملمح ده من الشخصيه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه الغنى الرهيب ده خلاه يفرح والفرح هنا له معنى تاني غير المعنى اللي ممكن يتبادر للذهن ملمح تاني الفرح هنا بمعنى الكبر بمعنى الغرور بمعنى العجب وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قصده بكلمة لا تفرح إذ قال له قومه بعدها على طول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الفرحين بغير حق الفرح في منه نوعين في منه فرح بحق وده اللي فرح بفضل الله زي ما ربنا علمنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقرئت فلتفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بدين ربنا الفرح بالانتصار الديني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ده اللي بنفرح بيه لكن الفرح في غير محله زي فرح المنافقين مثلا او المخلفين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح قارون فرح بالدنيا الفانيه الفرح اللي يورث الكبر والعجب والتعالي على الناس فهنلاقي هنا ان كان في حركه دعويه برضه فاكرين الحلقتين اللي فاتوا لما اتكلمنا عن حبيب النجار وان دايما في حد حتى لو مش انبياء دايما في حد بيو- بي بي بيفكر بينصح فقارون مع فرحته وعجبه وغناه الرهيب كان في ناس بتتكلم كلام على سياق آخر إذ قال له قومه اللي هم قوم موسى وربنا بيقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون القوم دول قالوا له إيه؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين في نقطة مهمة وملمح مهم عايزين نقف معاه كده قومه مين قومه هل هنا في الآية دي اتذكر مثلا الصالحين من قومه اتذكر مثلا النبيين كان في اتنين أنبياء سيدنا موسى وسيدنا هارون موجودين في الوقت ده هل دول اللي اتكلموا هل دول اللي نصحوه هل دول اللي وعظوه هل دول اللي نهوه عن الفرحة ال- اللي بغير حق لا هنا الكلام عام لسه بني إسرائيل بنتكلم عنهم ككتلة واحدة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ما افترقوش بس هيفترقوا دلوقتي زي ما قلت لك اللي عمله قارون في بني اسرائيل اشد من اللي عمله فرعون صحيح ماديا ممكن فرعون عمل اكتر وعذب وقتل بس الاثر النفسي هيبداوا يتفرقوا هتلاقي بعد كام ايه ان بقى في نوعين قال الذين اوتوا العلم وقال الذين يريدون الحياه الدنيا هيبداوا يتقسموا لكن في البدايه اذ قال لسه لسه الامور واضحه بالنسبه لهم لسه تعاليم موسى واضحه بالنسبه لهم فقال له قومه كلهم او اتقالت عامه لان كان ده القول السائد ده الأصل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله آه شوف بقى الموعظة اللي جاية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة خلي ده الأصل عندك اللي ربنا اداهولك وشوف الكلمة خلي بالك لسه في لمحات أهي ها ده ربنا اللي آتاك ربنا اللي اداك ده وابتغي فيما آتاك الله الله هو اللي اداك هذه النعمة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا شوف الدعوة المتوازنة بقى ولا تنس نصيبك من الدنيا وخلي بالك الكلمة دي مهمة جدا هما ما قالوش وخذ من الدنيا ما تشاء وانهل وانهش وافعل لا ولا تنسى هي دي قيمة الدنيا انها بس حد يفكرك بيها حد يقول لك يعني ايه بلاش يعني خلاص تيجي على نفسك قوي ولا تنسى نصيبك من الدنيا وبعدين تختم بايه واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن الله اليك هي دي وهل جزاء الاحسان الا الاحسان هي دي مقابل هذا الاحسان لازم انت كمان تحسن ده الطبيعي واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين فساد وإفساد مفسد وفاسد وده برضه اقتران بين المال وبين الفساد هنتكلم عنه في الحلقة الجاية حلقة الحلقة خلص لكن موضوع قارون لسه ممتد مهم جدا هنعرف ايه قيمة الفساد هنا في الآية دي وايه علاقته بالمال وبعد كده هيحصل ايه من قارون وما سينتج عنه ذلك ان شاء الله نكملها في ملامح شخصية قارون في الحلقة القادمة فانتظرونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته